السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم وأسأله سبحانه وتعالى أن ينجينا من الهموم والغموم والكروب وأن ينفس لنا وبنا وعلينا ما زلنا مع سلسلة عطور السكينة أسأل الله أن يسكن قلوبنا ويحفظ أرواحنا ويلطف بنا وبكم من أكثر الأشياء التي تساعد الإنسان على أن يتجاوز هنات الحياة لأن الحياة مليانة هموم وأصل الحياة التي أنت فيها الآن هي حياة دها كبد يعني مش هتصحى من النوم في يوم من الأيام ما تلاقيش كبد لا هتلاقي كبد في قدر من الإرهاق في قدر من الايه التعب سواء الكبد الحسي أم الكبد المعنوي وده سبحان الله فطر الله سبحانه وتعالى الدنيا عليها حتى لا تركن إليها فبتصحى عندك كحة عندك برد محتاج تدخل الخلاء محتاج مش عارف تعمل ايه يعني حياتك كلها محتاج بتلاقي في مشاكل في في العمل مشاكل في الأسرة في تعب الأولاد في تغير في المعاملة ليه حتى لا تركن إليها لأنها لو رست ليك وترتبت هتشغلك فطول ما هي فيها شوشرة فأنت قاعد تقول يا عم كلها يومين واحنا ماشيين أهو كلها يومين وماشيين فثمانية تجري على الناس كلهم ولابد للإنسان يلقى الثمانية سرور وحزن واجتماع وفرقة ويسر وعسر ثم سقم وعافية طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأقدار ما ينفعش فطبيعة الدنيا إن هي دار الهموم والغموم هي دار اللأواء والشدة والضنك تميزت الجنة عنها أن ليس فيها هم ولا غم لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين فليه؟ لأن خلاص في حد هيسيبها أهلها لا تتقدر خواطرهم أهلها ما بيزعلوش ولو بكلمة لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما أما لا يسمعوا إلا قيلا سلاما سلاما النشيد العلوي ليهم الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن خلاص مفيش حزن مفيش أي حاجة فسبحان من خلق الدنيا على هذا وخلق الآخرة على ذاك فهذا الباب لابد إن احنا ندركه كويس أوي إن الدنيا ربنا سبحانه وتعالى لما خلقها قال لقد خلقنا الإنسان في كبد في كبد يعني انتوا عارفين كأن الإنسان ده اتخلق جوه الكبد جوه الكبد الكبد ده التعب الكبد ده النصب الكبد ده الإرهاق الكبد ده كل حاجة بقى ممكن تكون شغلاك فالناس كلها زعلانة في واحد حزين على ما مضى في واحد مهموم بما هو مستقبل عليه عاوز يدخل كلية طب ادعوا لي أدخل كلية طب ادعوا لي أدخل هندسة ادعوا لي أتزوج ادعوا لي ربنا يرزقني بأولاد ادعوا لي زوجي يرضى عني ادعوا لي بابا يصرف عليا ادعوا لي أحقق حاجة المهم مهموم من المستقبل ومغموم في الحال عنده غم مالك مغموم مالك متضايق مالك فده طبيعة الإنسان إذا كان زعلان على أمر فات فده الحزن إذا كان خايف على حاجة مستقبل ده الهم وإن كان من أمر حاضر الغم إيه أكبر غم ايه اكبر غم بي- ممكن يمر على الانسان ايه هو اكبر غم ممكن يمر على المرأة مم. ايه اكبر غم بعدين عن كتاب الله احسنتم ما شاء الله الشعور بالذنب جميل آه، الضنك الذنوب الابتلاء في الدنيا أو في الدين بعدنا عن ربنا قسوة القلب ما شاء الله عليكم أساتذة الله أكبر عليكم التقصير الظلم الغفلة قسوة القلب عدم حفظ كتاب الله كل دي فعلا زي ما انتوا قلتوا هي لكن رب العالمين ذكر لنا الغم الذي ليس بعده غم كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها فأول شيء من مضادات الهموم إنك لازم تدركه كويس إن الغم الذي ليس بعده غم الغم اللي مش هو بقى غم الفقر ولا غم المرض ولا غم الحزن ولا غم ان زوجي زعلان ولا غم ان الاولاد تعبني غم الحقيقي غم جهنم فاذا فلتت منها فانت فلتت من ايه اكثر الغموم عشان كده هتقول الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن اذهب عنا الحزن فالمعنى ده مهم والمعنى ده بلسم لان في حاجة اسمها التوجه الذهني اللي هو ممكن نسميه تغيير النظرة في واحد عم ابنه مات شاف ان ابنه ده سنده حياته اللي كان بيعده ان هو يشيل مركز الأشعة من بعده أو يفتح المصنع من بعده أو يدير المدرسة من بعده وهو ده اللي كانت مامته هتفتخر بيه وتقول هيثم اللي معاه حرف الدال راح هيثم اللي معاه حرف الدال جه الدكتور يعني في ناس شايفة ولادها كده فلما ابنها مات شافت ان الدنيا راحت خسرت حرف الدال خسر المركز الأشعة خسر المدرسة خسر كل حاجة ده لا شك ان هو هم وغم ولا لا البلاء ده ان هو يفقد ولده الفقد ده بلاء ولا ليس ببلاء الفقد ده هم ولا ليس بهم سل الله وطيب الله قلب كل من فقد عزيزه فده هم ومصيبة صح مصيبة الموت في واحد بقى عنده نفس المصيبة كيف يراها يرى أن الله اختار له أن يسبقه ولد له عند باب الجنة أعني الولد الذي مات قبل البلوغ ويقول لن أدخل الجنة إلا مع أبي وأمي ويرى أنه لما استرجع وحمد الله أن الله اختاره حتى يكون له بيت يسمى بيت الحمد وهذا ال- البيت من الذي امر ببنائه الرب جل وعلا هو اللي امر الملائكه قال ابن له بيتا يا سلام فالاتنين فقدوا صح والاتنين اتعرضوا للبلاء ايه اللي حصل للاتنين بقى ايه الفرق بين الاتنين هو التوجه الذهني اللي احنا بنتكلم عنه فكرة تغيير النظرة ده شافه ايه وده شافه ايه عنده بنتين ورزق الثالثة وكان ايده على قلبه وقاعد عمال يبكي ويعيط ويجري على الكعبة ودنه يدعي ويطوف ويقول له يا رب الولد يا رب ولد يا رب ولد يا رب ولد يحمل اسمي يا رب ولد أنا بحب يعني برضه شعور نفسي يكون عندي أولاد ذكور وبرضه في الآخر يرث وإلا ورثي هيتوزع على إخواتي أيا كان نيته إيه ويفاجئ إن هي بنت في بعض الناس إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودة وهو كظيم متضايق واه الحمد لله خير الحمد لله اللهم لك الحمد يعني يرزقنا بقى ايه بنوته صغننه كده يعني ادعي لنا كده ربنا يسددنا ويبارك و... وفي واحد تاني يروح ساجد لله شكر اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد تقول له ما شاء الله انت مبسوط قوي يقول لي إيه خلاص حققت ال target ايه يا عم ال target من رزق بثلاث بنات اللي عنده ثلاث بنات ويصبر على تربيتهم كنا له سترا من النار كان حد من اخواننا عنده بنتين فكانت زوجته حامل فبيقول لي لو ربنا رزقني التالتة ان شاء الله تبقى خلاص قربت من الحديث فشوفوا كل واحد ليه بوصلة فايه اللي خلى ده ينظر للبنت بالطريقة دي فالاتنين بالنسبة لهم نفس التقدير نفس التقدير الدنيا مختلفة تماما صح اه وهنتكلم ان ايه اكتر حاجة مضادة للهموم مش هقول بقى مضاد حيوي لا مزيل للهموم لكن عشان لو نسيت هو العيش مع اسماء الله وصفاته وافعاله انك تعرف ربك اللي بيدير المشهد كله يدبر الأمر لك رب يدبر الأمر لك رب عنده خزائن كل اللي بتطلبه وما من شيء إلا عندنا أي شيء عندنا عروس عندنا عريس عندنا أولاد عندنا حمى هادية عندنا حمى بيتقي الله فيا وبيقوي وبيحكم بالعدل عندنا إن ربنا يرزقني مال حلال عندنا إن ربنا يمطر في قلبي مطر الرحمة والسكينة عندنا وما من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر فاقف بقى قول يا رب أنا عاوز يا رب نزل هنا ونزل هنا يا رب نزل في قلبي يا رب كذا يا رب كذا فالشقاء ليه خزينة والسعادة ليها خزينة عشان كده العيش مع أسماء الله هو بلسم لعذابات الروح حاجتك اللي في النهار حققها بدعائك اللي في الليل معاه انت مش بينك وبينه انك يفتح ليك كل ابواب الكرم الا انك تقول له بخضوع يا من خلقتني واذا سالك عبادي عني الآية دي كلنا عارفينها صح؟ بس فيها ملمح كده أو ملامح كتيرة خلونا نعلق على ملمح واحد وإذا سألك عبادي عني يعني في ناس يا محمد هيكونوا مشغولين بيا فهيجوا يسألوك عني إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب قبل ما يقول له أجيب قال له قريب عشان يتحرك فدي الصفة هو ده الملمح اللي عاوز أكد عليه الصفة التي أحب الله أن يعرف ويعرف بها من يسأل عنه يعني واحد يقول لي أنا بسأل على محمد خير هو إيه وسنه كام وساكن فين وبيدي الدرس منين و... وعاوز إيه من حاجات كتيرة بقى خريج إيه والقصص دي كلها فانا عاوز اقول للي بيسال عني اقول له معلومه فيها الخلاصه اقول له ايه طيب اللي عاوز يسال عن ربنا وعاوز معلومه فيها الخلاصه نقول له ايه قريب فاهمين القرب والاجابه عشان كده ايوب تحدث عن حاله قال له يا رب مسني الضر على طول عشان كده فاستجاب له ويونس وغيره عليهم السلام فاللي أنا عاوز أأكد عليه إن الدنيا فيها كبد ماشي الدنيا فيها كبد فيها مشقة أحيانا بيعز المطلوب المطلوب يكون عزيز متعرفش ايه او يتسلط المرهوب حاجه بتخوف منها تتسلط عليك هنا يظهر حقيقه التعلق بالله فبعض الناس اذا عز المطلوب يقل دعائه يقول لك يا عم لا يا عم هو انا ممكن اتجوز وانا في السن ده هو انا ممكن اخلف وانا في السن ده هو انا ممكن ارزق مال ممكن ارزق مش عارف ايه هو انا ممكن ممكن ممكن فبعض الناس اذا عز المطلوب لو المطلوب بقى يعني كبير فهو شايفه كبير على مين فاهمين انت عم تبقى تطلب حاجه انت شايفه ان هي كبيره كبيره على مين على مين عليك هو انت بتطلب منك على باباك هو انت بتطلب من ابيك على امي هي انت بتطلب من امك انت بتطلب من مين فافهم انت بتطلب من مين للاسف ممكن يتسرب مع السرحان مع السرحان تطلب ايه وانت بتطلب من الله لا لكن يعني مثلا مثلا على سبيل المثال اما واحد بيجي له صداع يقول لك ايه يا عم ارقي نفسك صح فيحط ايده كده ويرقي نفسه طبعا ما يكون عنده كبد لو مشكله في الرئه لو مشكله سرطان ارقي نفسك يقول لك يعني هي رقيه هتجيب لا هي بتجيب بس في الصداع اه يا مسكين فهو احيانا في بعض الناس عنده الخلفيه الذهنيه ديت هو في العقل الجمعي عنده ان النمله اتخلقت بايه بكن فكانت كن فيكون طب الفيل والجبل يعني اعتقد ان هو خد اكتر من كن اه دي مشكله انك تكون في ذهنك ان هو كان بره دايره كن فهو شايف ان ان الصداع ممكن يمشي بايه بالرقيه لكن غيره مش هيمشي بالرقية هو في كل الأحوال أنت بتاخد بالأسباب من دواء واستشارة الأطباء وكل شيء لكن أنا بقول إيه إن أحيانا الإنسان وهو ماشي في الأسباب الدنيوية بيستحضر الرقية إمتى في الأمور أمر من الأمور إما الأمور البسيطة أو الأمور التي قال الطب ليس عندنا حل إما قالوها بلسانهم أو بأفعالهم. فبعض الناس إذا عز المطلوب يقل دعاؤه. هو دعائك قل ليه؟ إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. صلى الله على من علمنا هذا وسلم عليه تسليما. يرفع همتك والنبي صلى الله عليه وسلم عنده همة في الدعاء أعلى همة موجودة ربنا خلقها عارفين ليه؟ أعلى طموح كان عند مين؟ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه؟ لأن قال في منزلة يوم القيامة مش هتبقى إلا الواحد في واحد بس اللي هياخدها خلاص؟ واحد بس اللي هياخدها اللي هي الوسيله أسأل الله لي الوسيلة لأنها منزلة لا ينبغي ألا أن تكون لواحد أنتم مدركين يا جماعة إن في مكان في الجنة مش بتاع حد إلا واحد بس بس فالنبي صلى الله عليه وسلم بقى له طموح إن هو حط ده رؤية ومن جمال انتمائك لرسول الله ومن جمال الحب بينك وبينه ان هو بيقول لك ايه رايك لو تساعدنا عشان نوصل للموضوع ده فطلب منك ان تدعو له سلوا الله لي يا سلام عما يكون بينك وبينه العمق ده فمن محبتك انك حريص ان يصل لهذا فلعل هذا يكون سببا لأن يكون حريصا على أن ينزلك منزلا في الجنة تحبه وترضاه إن شاء الله فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا لما تيجي تدعي ربك بتقول ايه بقى ارفع سقفك ارفع سقفك في بعض الناس لما يجي يدعي ربنا كده تحس ان هو بيدعي ان هو ايه يا رب انا بس يعني يعني اقعد في الريسبشن يا مسكين هو ليه الطموح كده ما تقول اللهم اجعلني في الفردوس الاعلى من الجنه اللهم اجعلني مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اعلى اعلى ألا تستفد من أهل الدنيا شوف أهل الدنيا أهل الدنيا عاوزين في كل حاجة يكونوا الأوائل خليك في الآخرة كده برضه المعنى ده ضروري أنا عارف إن في ناس كتير بتقول الكلام ده وفي ناس محضرة الكلام ده في عقلها وحاضر في عقلها لكن هل في حضور قلبي ليها؟ هل في حضور قلبي؟ ده مهم فبعض الناس إذا عز المطلوب يقل دعاؤه ظن أن الشيء قد إيه؟ قد يتحقق أو لا وإذا تسلط المرهوب يحجب عن الدعاء ظنا أن هذا لن يرفع شو أنت عاوز أنت عاوز تفهمني إن ربنا ممكن يزيل دولة إسرائيل ولذلك ممكن ما تلاقوش بيدعي مثلا في قيام الليل أن ربنا إن إيه يشل أركانهم ويصرفهم عن بلاد المسلمين وممكن لو هل هيقولها إيه في التراويح كده وفي التهجد ورا الشيخ وارزقنا فيه صلاة قبل الممات آمين طب أنت وأنت بقى ساجد السجدة اللي ورا الشيخ دي بتدعي إن ربنا يزيل هؤلاء تحس إن إحنا ممكن بندعي من باب تصفية الحسابات ربنا يحرقهم ربنا ياخدهم لكن هل إذا جن عليك الليل هل أحيانا تهب عليك نسائم السحر بهذه المعاني طيب مين بقى اللي بيقدم على الدعاء عارفين مين الذي يقدر على الدعاء من أحسن ظنه بالله طيب ومين اللي هيحسن الظن بالله واحد اللي يكون عارف الله صح تعرف ربنا عشان كده قلت لك مضادات الهموم من الاول كلها والاكتئاب وكل حاجه انك تعرف ربك تعرفه صح وتعيش مع المعرفة دي لأنك لو عرفته هتحبه ولو حبيته تتعلق وتتعبد بمضامين هذه الأسماء حسن الظن بالله أن تعلم أن الله يقدر وأن الله يرحم تاني حسن الظن بالله أنك تعلم أنه قدير رحيم حكيم تاني سهلة صح قدير حكيم رحيم سهلة سهلة جدا سهلة خالص بس ياما بتوه مننا ليه ما انا عارف ان ربنا قدير حكيم لا اوعى تدعي ربك من باب انه قدير بس وتنسى انه حكيم قدير اه ربنا يقدر وربنا ان شاء الله هينجحني وانا سارزق مش عارف ايه وهتزوج ووالدي هيوافق وزوجتي هترضى ومش عارف ايه والكلام ده كله اه والله يقدر ولكنه حكيم فانت عندما رفعت يدك ودعوت القدير فوضت الحكيم ان ينزل هذا الدعاء رحمه بك في الوقت الذي يعلم ان هذا الطف بك اتمنى ان السطر ده يكون اتفهم عندما تدعو وترفع يدك للقدير فانت رفعت يدك للقدير وفوضت الحكيم ان ينزل رحمته في الوقت الذي يكون فيه لطف لك ومنفعه لك يعني انا لما اقول له يا رب ارزقني زوجا صالحا كده أنا دعيت مين؟ دعيت القدير الذي يستطيع ويقدر على أن يأتي إلي بزوج صالح خلاص؟ وأنا بدعوه بقول له إيه؟ يا حكيم أنا مفوضاك في الوقت لأنك أنت أنت حكمتك بلغت الكمال والمنتهى وأنا معرفش أنا مش حكيمة ولست عليمة فأنت حكيم فأنزل علي هذا القدر وأعطني هذا القدر في الوقت المناسب اللي يكون رحمة منك بي ويكون ده هو اللطف بي لكن هو في واحد يا رب نجحني بكرة فما ينجحش ليه لأن الحكيم القادر ودي النقطة لازم تفهمها وانت بتدعي الله لازم تقرب قوي انك تدعو ربا حكيما لان الحضور الاول في القلب بيكون الرب القدير صح انا بدعو ربا قديرا ودودا رحيما اه جميل صح انت كلامك صح ان هو قادر وبيحبك اذا كنت مسلم ويرحمك ولكنه حكيم فإذا غابت عنك الحكمة فاتك كل شيء قاعد على السرير وبتصرخ أنا حضرت مع طبيب أحد إخواننا كان عامل حادث وقاعد بينزف والنزيف ده مدخله في غيبوبة وقاعد حاجة أشبه بالصرعة ف صاحبنا دوت نسأل الله أن يشفي كل مريض الطبيب اداله حقن التهدئة في التانية في التالتة فالمهم وصل الموضوع اداله سبعة أو تمانية على ما أذكر وهو التاني برضه مازال لسه برضه إيه الدنيا معاه صعبة فأنا بقول للدكتور إيه ما ينفعش نديله تاني قال لو اديته تاني يموت قلت طب والحل قال نتعايش ونتكيف طب الحل قال لي بقى هتأيدوه من ايديه الاتنين ورجله الاتنين وتحاولوا مسكينه كده فترة هذا الطبيب كان يقدر على أن يعطيني أم لا كان يقدر يديني يقول لي يلا نديله الحباية دي أو نديله الحقنة الزيادة دي ولا لا لكنه عليم حكيم حتى اسم الطبيب اسمه حكيم فهو منع لحكمة هو يعلم ان جسم الانسان لا يتحمل الجسم اللي قدامه ده ان ياخد ايه اللي بعد كده لو خدها يموت فمنعه لحكمه الام اللي بتعلم الولد فن الفطام لو مش فطمته يضيع صح فايه اللي يحصل والله ما منعتك بخله ولكن منعتك رحمه بك فإحنا راضيينها مع أولادنا ولا نرضاها مع خالقنا يمكن أنت كمان ما تكونيش فاهمة حضرتك مانع ابنك من اللعب مانع ابنك من الموبايل ليه؟ تقول له في امتحانات وفي مترمات وفي مجد جاي ينتظرنا أو إن إنك تقعد قدام الشاشة أكتر من كذا يحصل كذا ما تاكلش مش عارف اندومي وما تاكلش مش عارف ايه لان ده مش عارف ايه طيب الولد مقتنع بالمنع ده هل الولد مقتنع بهذا المنع لا مش مقتنع طيب حضرتك ممكن تستسلم مش مستسلم ليه لانك عليم بالاضرار الطفل الصغير الفرق بين علمك وعلم الرضيع هل هو نفس الفرق بين علمك وعلم من خلق الرضيع الفرق بين علمك وعلم ولدك الرضيع هل هو الفرق بين علم الخالق وعلم المخلوق شتان صح في فرق رهيب طيب ابنك الرضيع عم يجيب المسمار أو الشوكة ويحاول يقرب من فتحة الكهرباء حضرتك بتعملي إيه؟ بتسيبيه يكتشف؟ عم يجي يمسك البراد ويحاول يلعب في كوباية الشاي بتسيبيه يكتشف؟ طب لو سبتيه يكتشف ودارسة بقى انت بقى تربية مش عارف اسمها ايه وبتاع وخلوه يكتشف ويحط ايده في الشاي عشان يكتشف ويحط الشاي ده على ايه يسلخ بيه جلد اخوه عشان يكتشف يتقال عليكي ام ايه هيتقال عليكي ايه ساعتها مهملة قاسية جاهلة اي حاجة بقى ايه في الايه مجنونة ممكن فهيتقال الالفاظ دي كلها صح اه ليه لانها لو كانت حكيمة عالمة لمنعتها لمنعتها أليس كذلك؟ فبالله عليكم احنا راضيين في تعاملنا بيننا وبين بعض ان احنا نمنع بعض حتى لو جهلنا الحكمة ولو جهلنا العلم وما شككنا في القدرة احنا مش شاكين ان في قدرة بابا وماما ولا الطبيب ان يديني الدواء لكن مش قادرين نفهم حكمته مش قادرين نفهم حكمة الطبيب ولماذا أخر الطبيب الله الشافي الله الحكيم حسن الظن بالله مفتاح ان تعلم ان الله لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء ان الله لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء عما تنطلق مع الله سبحانه وتعالى من المفاهيم دي تلاقي نفسك في مضادات لها في آية في موضوع ال ال عدم العجز ده أنا بحبها جدا لأنها في سورة تجعل قلبك ينفطر هي سورة فاطر يقول الله وما كان الله ليعجزه من شيء فأنا متخيل تكملة الآية في الأرض الآية تاخدك فوق الأول يقول لك وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات أنت تحس لوحدك تقول إيه إذا ولا في الأرض فتلاقي تكملة الآية ولا في الأرض إذا كان في السماوات مفيش حاجة تعجزه مفيش حاجة تعجزه طب الأرض ولا في الأرض سبحان الله المعنى ده تلاقي قلبك بيسافر فإنك قلبك بيتفاعل مع الآيات عشان كده هتلاقي نفسك بتقول بأعلى صوتك بالله استعنا وهو الركن الشديد لازم يا جماعة الحقيقة دي تكون راسخة في القلوب والعقول والحاجات دي ما بتدرسش في الكليات بالمناسبة يعني عشان ما تضيعش وقتك كتير في حتت وتكون مش واخد بالك ان الحاجة ديت لازم دي بتدرسها في مدرسة الحياة المدرسة اللي انت عايش فيها يقدر الله عليك أشياء حتى تتذوق هذا الأمر وإنك تعيشه في ناس عشان ياخدوا معنى ممكن يقعدوا مئة سنة عشان يدرك معنى ياخد مئة سنة ده ممكن تدرسه لكن انك تدوقه محتاج مئة سنة في دليل على كده؟ اه طبعا أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي الله هذه بعد موتها أنا قرأت صح كده؟ آه أن يحيي هذه الله صح فهو شاف هذه قبل ما يشوف الله فكان لازم ياخد فترة محترمة عشان يتعلم شاف مدينة جامدة قوي فقال يا أنا عارف إن ربنا يحيي وعارف إن ربنا قدير بس أنا يا أخي يعني واشنطن دي في يوم من الأيام أنا أنا أنا أمريكا دي ممكن أنا أنا الصين دي ممكن أنا أنا أن يهلك الله هؤلاء أو يهلك هؤلاء الله أن يحيي هذه الله بعد موتها كان الجواب لازم يدفع تدفع فاتورة فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال له كم لبثت قال له بقى أنا لبثت يوما أو بعض يوم انتوا عارفين الزمن في النوم لا يشعر به المرء ولذلك كل من مات هو خلاص احنا مش حاسين بيه يعني سيدنا موسى ميت بقاله كام سنة سيدنا موسى ميت بقاله كام سنة ميت بقاله تلات أيام ثلاثة أيام لأن اليوم كألف سنة مما تعدون اليوم عند ربك فهو مات بقاله تلات أيام فلو القيامة هتقوم منذ أن خلق الله الأرض إلى من إلى أن يرث الأرض ومن عليها هتقوم القيامة في خلال عشرة أيام سبعة عشر يوم فشوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم مات من يوم ونص في قبره عشان كده اللي بيدخل قبره الزمن بينتهي أهل الكهف مش في أكتر من 300 سنة ومش حاسين بحاجة خلي بالك تبدأ تفهم المشهد كله إن الزمن اوعى تكون فاكر إن الزمن بينتهي هو بينتهي هو في قوانين البرزخ محتاجة يعني قوانين تانية خالص المهم الراجل ده قال لبثت يوما أو بعض يوم إلى أن قال الله سبحانه وتعالى فقال فلما تبين له لما فهم ألبا قال أعلم أعلم أن الله على كل شيء قدير خد كام بقى؟ مئة سنة مئة سنة للنبي صلى الله عليه وسلم شج وجهه في غزوة من الغزوات إيه الغزوة دي بقى؟ في غزوة كده النبي صلى الله عليه وسلم أوذي فيها أحد أحسنتم هذا الوجه المبارك هذا الوجه الذي إذا طل على الناس كأنه ورقة مصحف هذا الوجه كان وجه كالسراج كالشمس ولكنه ليس بوهاج ولكنه منير هذا الوجه الذي كان ينظر إليه الصحابي جابر فيقول أنظر إلى القمر ليلة البدر وأنظر إلى وجهه فإذا هو أحلى وأحسن عندي من القمر هذا الوجه شج الوجه ده هذا الوجه يعني أصيب وسال الدم منه وكسرت أسنانه أتعلمون من مقاصد هذا البلاء من الأشياء الجليلة فيه ماذا؟ عارفين أحد المقاصد إيه هي؟ أن الله يرينا النقص في خلقه مهما كان الخلق دول هم العظمة اللي عندنا يرينا النقص في خلقه حتى نرى الكمال فيه فالنبي شج وجهه وكسرت رباعيته أسنانه حتى يرى الصحابة أن الوجه الذي لا يزول ولا يحول هو وجه الله فشفتوا أصل يا جماعة اللي يعيش مع النبي يكاد يفتن يكاد يفتن فلازم يقدر عليه أشياء عشان الصحابة يقولوا إيه آه آه آه صح صح ده هو مخلوق إن هو إلا بشر صح فاهمين حفاظ القرآن على قلوب المسلمين المعنى ده مهم أوي حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يظبط البوصلة لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم خلي بالك في مؤشر كده قلبي اوعى يفلت منك لأن لو فلت ممكن إيه يخربش في التوحيد فتلاقي القرآن يظل يحافظ عن القلب ده يظل صافي كالسحاب زي كده الزجاجة زي القارورة لازم يبقى كده معنى راقي فسنقدر على محمد ما تروه حتى تعلموا أن الوجه الذي لا يزول ولا يحول هو وجه من خلق محمدا صلى الله عليه وسلم سيرى محمد الرؤيا ويقول لأصحابه هيا بنا رأيت رؤيا أننا سنعتمر ونطوف بالبيت فيتحرك من مكة من المدينة إلى مكة وقاعدين يعلنوا بالتلبية لبيك اللهم لبيك ولابسين الإحرام وطالعين ويفاجئوا إن الكفار بيمنعوا مفيش دخول ليه؟ حتى يعلم المسلمين حتى يعرف ويعلم المسلمون أن هناك رب هو من يدبر الأمر هو من يدبر الأمر وهو الحكيم الذي يري محمد رؤية ويتحرك لها والرؤية تكون غير كاملة أنت شفت رؤية أنك هتطوف بالبيت يا محمد هل رأيت الرؤية ديت إن هي اليومين دول فأنت تحركت فلما تحركت هناك حكيم يقدر أشياء أخرى الباب ده يا جماعة الباب ده نفيس جدا إنك تنظر لبلاءات الأنبياء أن الله يحمي قلوب أقوامهم من الشرك إن البلاءات دي بتحمي القلوب فأنت تبدأ ترى الدنيا جميلة أوي زي البلاءات اللي ممكن تقدر على أهل الصلاح ليه؟ حتى يري الله سبحانه وتعالى قلبك أن هذا الطريق لن نقبل فيه إلا من لديه استعداد أن يدفع فاتورة اتباع محمد أما من سيقبل ويشترط علينا فليس منا فالمعاني ديت أما القلب بيتعامل معاها بيحصل بقى فيه التوجه الذهني بيتغير تغيير النظرة تغيير النظرة لأن ناس كتير من الحاجات اللي بتحبطهم البلاءات إن هو بيشوف البلاء بينظر ليه نظرة على غير مراد الله سبحانه وتعالى فاللي بتنفك عزائمهم في المحن لا ينظرون إلى الله حال الابتلاء ولكن ينظرون إلى كيد الأعداء ولذلك تنفسخ عزائمهم فلا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل هو حاس حسيبك هو حسبك شوف إبراهيم فاستجبنا له ألقي في النار إبراهيم ده سبحان الله أبى الله إلا أن يغني من افتقر إليه ويأبى الله فعل الإباء يأبى الله إلا أن يغني من افتقر إليه ويفقر من افتقر لغيره واغتنى بغيره يفقره مهما كان معه من مال إلا أن الفقر يلازم عينه هو إيه هو الفقر يا جماعة عشان برضه يعني إحنا نفهم يعني إيه الفقر لأن بعض الناس يقول لك أنا مش مقتنع لأن ربنا بيفقر اللي بيغتني بغيره ويفتقر لغيره ما معنى الافتقار هو الحاجة الحاجة إنك دايما حاسس إنك إيه فقدك حاجة وعندك نقص وعاوز تكمله في ناس اغتنت بالله شفتوا الراجل اللي مشهور جدا دلوقتي في مواقع التواصل وهو واخد خمسة جنيه صورته مبسوطة وكان في جيبه خمسة جنيه بس مبسوط وقاعد بيضحك مع المذيع صح؟ فلما أخذ المال وشه كأنه سبحان الله كأن الزمان اقفهر أمامه كأنه رأى شيئا غريبا سبحان الله فحصل له اغتمام فتبدأ تاخد بالك من طلحة والصحابة عم يقول, يقول, يقول لهم ايه عم يقول لزوجته أنا مهموم جاءتني الدنيا ياه تاخد بالك إن في ناس يعني بتتخض عما الدنيا بتفتح عليهم كده صح؟ فأبى الله إلا أن يغني من افتقر إليه تقول له أنت محتاج حاجة؟ يقول لك أبدا حبيب قلبي يقول لي والله أنت لو محتاج حاجة والله أنا محتاج طب أنت أصلا شايفه هو محتاج لكل حاجة لما أنزلت إلي من خير فقير أي خير أنا فقير لي أكل لبس شرب أي حاجة هوا بس ما قالش للبنات قالوا بس الله يكرمكم يعني وبقولوا للوالد إن أنا موسى وكنت ساكن في مصر وحصل مشكلة كده يعني لو تحكوا للوالد القصة سبحان الله ما حكى إلا لما استدعي وطلب منه في ناس كده أبية لا تتكلم إلا عندما يستدعى فإذا استدعي قص عليك القصص حتى تقول له نجوت فأبى الله إلا أن يغني من افتقر إليه يعني افتقر إليه تفتقر إلى الله تلاقي عندك إيه مفيش احتياج تحتاج لإيه يعني ويفقر من افتقر لغير الله افتقر لمنصبه لشهادته لصفحته لمنصب اجتماعي حتى ولو لبس بالدعوة ما في ناس عم تيجي تشتغل في الدعوة بينتقي مين اللي يحضر له يقول لك احنا من عيلة القوم ما ينفعش يقعد معانا إلا علية القوم يا ربي ده انت واخد يعني حلقة أبي لهب فنسأل الله السلامة فتلاقي في ناس عايشة كده احنا لو كان القرآن ما زال ينزل لربما عوتبنا فيه سبحان الله في ناس كده يقول لك لا الأخت اللي هتسمع لنا ديت معاها ايه مش معاها ايه شهادة لا معاها ايه فلوس وجايب عربية عاملة ازاي اصل احنا ايه اصل احنا لازم حد يعني كنت اتكلم مع احد الفضلاء قال لك هم فلسفة الناس دي بيقول لك ايه اصل احنا عاوزين حد شبهنا عشان يكون فاهمنا حد عايش وسطينا على فكرة كلنا شبه بعض والله كلنا شبه بعض بس مش النهاردة بعد خمسين سنة من دلوقتي كلنا هنكون في التربة وكلنا ملفوف علينا قماش كالو الدود فكلنا هنكون شبه بعض وكلنا رايحين فانت ليه محسسني ان احنا مش شبه بعض احنا شبه بعض قوي وفاهمين بعض قوي على فكرة ملكوش مقابر مختلفة عن مقابر الناس التانية يا جماعة الناس اللي ساكنة في أماكن مترفة صدقوني مفيش تناسب طردي بين قبرك وسكنك هو في تناسب طردي بين قلبك وسكنك لو قلبك نقي سكنك نقي ولو التانية هيكون السكن التاني فلو قلبك روضة من جنة العرفان فقبرك روضة من جنان الرضوان خلي بالك خلي بالك فاللي بيفتقر لغيره يفقره الله يعني يفقره الله يبقى معاه كل حاجة ودايما مخنوق خانق مع مامته اتخانق مع باباه كله طالع الساحل ولا انا كله اشترى شاليهات مش عارف فين وانا لا كله كل زمايلي في الاجازه سافروا بره مصر مش معنى انا يعني مش معنى انا اللي ايه في الاخر خلاص هتحبس في مطروح ولا تحبس مش عارف فين ولا الله اكبر انت تبقى قاعد كده تقول احيانا تدخل بعض الجروبات كده بتاعت الجماعه اللي هم حاسين ان هم عايشين في حته تانية خالص كده بتقول ايه ده يا جماعة أنا مش قادر أنا مش قادر أتخيل أنا الكلب بتاعي ده ما أجيب له أكل منين وتلاقي لا وتلاقي إن في ناس بتتكلم وناس عايشة وعايشة يعني تحس إن إحنا في فيلم وكله بيمثل على بعضه ولو مش كانوا بيمثلوا يبقى عنوان الجروب ده لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون نسأل الله أن يرزقنا الهداية ويمن علينا وعليهم بالثبات على ما يحب الله ويرضاه ويعفو عنا وعنهم انت على فكرة تقصدنا انا انا ما اعرفكش عشان اقصدك لو الكلام لقيته متفصل عليك فده رزقك خده والبسه لقيته مش متفصل اديه لحد يمكن يكون الكلام ده رزقه وتوب ينفع يلبسه ابراهيم عليه السلام لما افتقر لربه ألقي في النار نار نار شديدة أوي نار ضخمة قيل ثلاثة أيام أمال يولعوا فيها تخيل إن على الطريق الصحراوي في نار 200 متر في 200 متر بتتولع بقالهم تلات أيام بيه الناس بتولع فيها والست الحامل عاملة ندر إن هي ترمي فيها فشوف الاحتقان المجتمعي قد إيه وإبراهيم مقيد عشان يلقى فيها إبراهيم عليه السلام ماذا سيفعل ويلقي بالمنجنيق ليه؟ لأن مفيش حد ينفع ياخده ويرميه النار شديدة وفي وهج حواليها صعب لازم يترمي من بعيد يأتي إليه جبريل عليه السلام وهو في الهواء جبريل ده مين جبريل؟ جبريل اللي ليه 600 جناح اجتث سبع قرى من قوم لوط بطرف جناحه المكين ذو القوة أول ما أقول له ليه حاجة أقول له بس النار بس الحقني صح؟ يعني مش قادر أستوعب كيف إن سيدنا إبراهيم لغى ولم يرى جبريل في هذا المشهد شوف مهما احكيها واجيبها يمين واجيبها شمال انا مش عارف اتخيل هو ايه يعني انت ازاي ما شفتوش فجبريل عليه السلام بالقوه دي كلها ويتكلم معاه سبحان الله يقول له كلام عجيب قوي بس قبل ما تعرف الكلام العجيب قوي لازم الايه دي تبقى هتجيرك في الحياه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن بس فأتمهن هي دي رسالة سيدنا إبراهيم دي رسالة سيدنا إبراهيم ولذلك من الآيات الجميلة وكل آيات القرآن هكذا آية سورة النجم الله سبحانه وتعالى يقول أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى صح وإبراهيم لا في صحف موسى اعف إبراهيم لا لوضع لوحده وإبراهيم الذي وفى تحس كأن القرآن ينتظر شيئا تأتي فيه سيرة إبراهيم ليبرز من هو إبراهيم عارف كده اللي ما بيصدق أول ما واحد مثلا يقول لك إيه آه شيخي ويروح ايه مفصل يقول لك شيخي ده الله يرحمه رحمة واسعة يا أخي والله أنا ما بذكره ومش عارف إيه شيخي ده شيخي ده فاهمين؟ فسبحان الله القرآن عم يأتي ويذكر إبراهيم في أكثر من موضع تجد كأن القرآن عندما يأتي سيرة تأتي سيرة إبراهيم ياخدك في حتة كده سبحان الله شوف فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط يا إبراهيم أعرض لا لا لا لا في حتة لازم ناخدها إن إبراهيم لحليم أواه منيب يعني لو أنت بتحكي قصة لأولادك هتقولها إزاي تقول لهم فلما سيدنا إبراهيم خف وجاله الخوف الروع وجاءته البشرى شوفوا سيدنا إبراهيم قلبه عجيب عجيب هم جايين بيبشروه وقلبه يحتمل الاثنين عبودية العبودية الأولى يقبل البشرى ويفرح وما زال قلبه مشفق على قوم لوط يجادلنا في قوم لوط واحنا محتاجين في الزمن اللي احنا فيه ده مع الناس اللي وقع في فعل فاحشة قوم لوط عاوزين الشفقة الإبراهيمية والدعوة اللي دعوة سيدنا لوط يجادلنا في قوم لوط الشفقة مع من يستحق منهم يجادلنا في قوم لوط بيقول لهم ايه هو ينفع انتوا بيقول لهم ان فيها لوطة انتوا هتروحوا تموتوه انتوا هتموتوا البلد دي انتوا ازاي هتموتوهم وفيها ناس مؤمنة طب ينفع كنتوا تموتوهم وفيهم طائفة طب ينفع لو كانوا مية تموتوا لا طب ينفع لو كان فيهم خمسين لا طب لو فيهم أربعين طب فيها عشرة لا لا لا إن فيها لوطة نشفق عليهم ما أقصد عشان ما حدش ياخد كلامي وينزعه من السياق أنا لسه ليا خطبة الجمعة كنت اتكلمت في الموضوع ده أقصد الشفقة شفقة الدعوة شفقة الأم اللي بتمنع كوباية الشاي من ابنها وبتصرخ وتجري تبعدها عنه بس فكرة بدل ما تدعوه انتقاما تدعوه شفقة سيدنا إبراهيم لما قال كده كأنك كأنك وجدت في قلبك شيء هو ليه سيدنا بي- بيجادل الملائكة هنا قال الله إن إبراهيم أصل إبراهيم ده حليم أواه منيب وبعدين يا إبراهيم نرجع تاني للقصة سبحان الله إيه الجمال ده فإبراهيم عليه السلام ألقي في النار لما ألقي في النار وينزل ليه جبريل ويقول له بقى إيه ألك حاجة يقول أما منك فلا يا إيه كمية التوحيد الرهيبة الحاضرة إيه ده إيه كمية الحضور دي أما منك فلا عارفين ليه قال كده لأنه يرى أن جبريل مملوك مقهور عشان كده قال حسبنا الله ونعم الوكيل فلم يقل حسبي فقط وقال لي ونعم فلما قال ونعم قلنا يا نار خلاص بقى زي الأثر اللي يعني قيل عن أن الله قاله لموسى يدعوني وقلبه مع غيري يا موسى فالباب ده مهم أوي التعلق والافتقار بالله واليأس مما في أيدي الناس تطرق أبوابهم آه لكن في النهاية تنشغلش بيهم سيدنا إبراهيم بيعلمنا معنى نفيس أوي أن هناك رب قهار ومن العبوديات الجميلة أوي أوي أوي إنك تعبدي رب ربك تعبدي ربك باسمه القهار أنا أعبد ربا قهارا يعني قهار يقهر من سواه يقهر من سواه حتى سبحان الله يعني الدمع ده مخلوق صح الدمع ده مخلوق ان دموعك دي مخلوقه ولا غير مخلوقه دموعك دي مخلوقه صح فاحيانا انت تيجي تقرا وتصلي والدموع ما بتجيش فتقول له يا قهار يا من قهرت الدم فمنعته من الخروج اللهم يا قهار ائذن له ان يخرج خلاص كل حاجه مقفوله لابد ان ياذن إن بنتك معنى الحياء يدخل قلبها ومعنى الحجاب فهي مقهورة فتدعي الله باسم القهار تقول يا من قهرتها على هذا ويا من يا من يملك أن يزيل ما أقهرت عليه وأقرهت عليه المعنى ده هتلاقي نفسك بيفك حاجات كتير قوي قوي قوي احيانا المعلومه مغلقه عليا مش عارف افهمها اقول له يا رب انت تقهر دماغي وتقهر فؤادي يا رب افتح عليا يا رب فالقهار ده بيخليك زي ما في معنى الناس دايما بتس... بتس... إيه بتستعمله فين في حته تانية مع العدو وكيد الاعداء اسهل القهار ان يقهر هؤلاء سبحان الله ولذلك أحيانا تبتلى بالمرض عارف ليه حتى تعلم أن لك رب يقهرك ليوقظ فيك خلايا نامت وقيل ماتت يحييها من جديد حاسس ان كل حاجة انت عاوزها تيجي فيقهر الحاجات كلها فما عادتش بتيجي ليه لأنه إذا منعك قد يحييك في أحيانا عيون عيون القلب التي ترى أسماء الرب وأفعال الرب وصفات الرب أحيانا بتكون عليها ضباب عليها شبورة حصل فيها عمى فإيه اللي يحصل؟ محتاج نعيد تاني نعمل عملية فيها نغير القرنية نشوف عشان نشوف ايه اللي يحصل بقى تجيلك حاجات تفوقك عارفين الصدمة الكهربية اللي بتستعملها الأطباء بيستعملوها الأطباء في المستشفيات فيقول لك ايه ده يعني م- الحقوه الحقوه فيروحوا جايبين الايه الصدمة دي يروحوا ايه واخدينه واحدة التانية التالتة واحدة بتاع كده ليه عشان يفوقوه عشان يفوقوه صح اه يبقى الصدمة دي كانت بتخليه بي- بيحصل ايه اول ما اول ما بيعملوا له الصدمة ديت بيتلاقوا جسمه عمل ايه بيفوق ايوه اتنفض صح اتنفض كده تلاقيه مره واحده كده اتنفض وتروح طالع من على السرير واتنفض صح لولا هذه الارتعاش والانتفاض ما احياه الله احيانا انت بتحتاج تتنفض احيانا يجي لك بلاء ينفضك ليه لانك لو ما اتنفضتش ما فوقتش فمحتاج تتنفض فوالله ما منعك بخلا ولكن منعك لطفا والمعطي هو المانع فما أعطاك إلا ليمنعك وما منعك إلا وهو يعطيك فقد يمنع عنك مالا ويعطيك انكسارا وقد يعطيك مالا ويحرمك بركة هذا المال فالباب ده مهم أوي أوي أوي فهختم بما بدأت به تغيير النظرة النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس بيقول إن دخل على رجل يعوده راجل يعوده مريض قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس طهور إن شاء الله يعني لا بأس عليك إن شاء الله ما فيش بؤس ولا في أي حاجة وما تقلقش ومش عارف إيه طهور إن شاء الله النبي هنا بيعمل إيه؟ بيغير إيه؟ بيغير النظرة بيقول له طهور إن شاء الله فقال كلا ده راجل مش شايف بل حمى تفور على شيخ كبير كيما تزيره القبور كيما تزيره القبور قال النبي فنعم إذا الله يعينك زي ما في واحد يقول لك إيه والله يا جماعة الإلحاد والإدمان والشذوذ والحاجات دي كلها على قد ما فيها ع- إن هي عقبات لكن منح منح يا أخي حسبي الله ونعم الوكيل فيك منح إيه؟ يقول لك فرصة للدعاة أن ينطلقوا فرصة إن إحنا نتحرك ناخد حسنات فعلى قد الوقت اللي احنا فيه ده وقت ان فيه ذنوب كتير وفي ناس بتبعد على قد ان هي فرصة رهيبة انك تشتغل في وقت شبه شغل الصحابة لما كانوا شغالين الناس كلها ما كانش فيه اسلام منتشر وما كانش المدينة ايه تمكنت فدي فرصة انك تتحرك عندك فرصة انك تدعو هؤلاء فرصة انك تاخد حسنات فعلى قد ان هي عقبات وعلى قد ان هي فتن وعلى قد ان هي ذنوب وعلى قد ان هي بتمحو بتمحو بي- بركات كتير بس كم من الخير تفتح يقول لك في الحاد هنا في الحاد لا حول ولا قوه الا بالله طب الحل طب جميل قوي يلا بسم الله نستعين بالله على الله بالله استعنا وهو الركن الشديد ايه رايكم نعمل حاجات تقاوم الالحاد جميل يلا بسم الله منصات يطلع يلا بسم الله صناعة المحاور يلا بسم الله الدفعة العشرة الدفعة التلاتين الدفعة مين دول كلهم دول وحوش من المسلمين وحوش وقاية وعلاج جيش عرمرم والجيش ده يطلع منه جيش تاني اسمه الجيل الصاعد مين الجيل الصاعد ده يلا جيل وجيل تاني وجيل تالت وجيل رابع ومش عارف ايه كورونا ومنع الناس من المساجد يلا حلقات يلا قرآن دفعة دفعة دفعة دفعة خير يلا اتحرك اتحرك اتحرك انا كنت قاعد في البيت مش لاقي شغل وكان جاي لي اكتئاب وكان جاي لي مش عارف ايه يلا بسم الله اما تتطوعي او تشتغلي تطلع تشتغل ايه ده ما شاء الله ده في ناس في نيوزيلندا اللهم لك الحمد ختمت كتاب الله بسببك ده في ناس عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا في ناس شتموا النبي صلى الله عليه وسلم على قد ما احنا اتألمنا طب هنعمل ايه يلا نتحرك طب نعمل ايه المقاومه طب هنقاوم ازاي ندنا نشتم فيهم ونخلص لا شوف سوره الكوثر علمتك لما قالوا عليه القطر عمل ايه نزلت الكوثر قالت الكوثر إن أعطيناك الكوثر تكلمت عنه فلما تكلمت عن محمد وماذا الذي أعطاه الله لي كأنها تقول تكلموا عنه إذا يلا نتكلم عليه ونحبب الناس فيه فكان هذا الأمر عشان كده شيخ الإسلام تيمية ليه كلمة جميلة أوي أوي أوي أوي ممكن بعض الناس ما يستوعبهاش يقول كنا نستبشر في الايه في الحروب يعني إذا سبوا النبي صلى الله عليه وسلم ياه إزاي إزاي إنك كنا نتباشر بسب النبي مع امتلاء قلوبنا غيظا من ذلك لأن خلاص طالما وقعوا في هذا الفتح جاي فنفس الكلام وسبحان الله إذا أراد الله نشر فضيلة هيأ لها لسان حسود واحد يطلع يتكلم على مبادرة خلع الحجاب تطلع وحوش من النساء دي تتكلم على الحجاب ودي تعمل مبادرة مش عارف ايه ودي تعمل حاجة ده لا بقى ايه طب انت عملت كده اه الصورة المضادة في ناس بتنتقد في ناس أمهات المؤمنين طب نعمل دورة عن كذا يلا بسم الله تحركوا تحركوا تحركوا هي دي اللي ربنا قالها وذكرها وهختم بيها وبقالي شوية ما أقول هختم بس إن شاء الله مش هخدعكم هنختم بيها ولولا دفع الله الناس ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض سنة المدافعة سنة المدافعة هي دي اللي بتخلي فيه في حركة كده الدنيا فيها نشاط الحركة كما قال السلف بركة فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم ويحفظكم في الدنيا والآخرة ويزيل همومكم ويسكن قلوبكم ويشرح صدوركم والسلام عليكم ورحمة الله